بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين كلمكم في موضوع خفيف شوية بس أتمنى يعني نطلع منه بحاجة لأنه يعني متصور أنه ينفع كله تطبيقات ما هواش فلسفة هنتكلم عن طريق السعادة عن طريق الكلمة الحلوة يعني إيه أولا محدش فينا ما يتمناش يعيش سعيد وفي قاعدة في الكتاب واضحة قوي مش هينفع تعيش سعيد غير لما تسعد اللي حواليك مغبوط مغبوط دي يعني ايه يعني سعيد واخدين بالكم الغبطة الغبطة يعني الفرح او البهجة مغبوط هو العطاء يعني كل ما تسعد اللي معاك كل ما تعيش سعيد لو دورت على السعادة مش هتوصل لها لو فكرت تسعد اللي حواليك هتلاقي تلقائيا انت نفسك بقيت سعيد طبعا هي فكرة المحبة برضه المحبة كل ما طول ما انت مشغول بغيرك انت فرحان ومفرح الناس طول ما انت مشغول بنفسك انت متنكد ومنكد على الناس فهي ببساطة يا المحبة يا الأنانية أحد مداخل أو أساليب المحبة هي الكلمة الطيبة آه الكلمة الحلوة دي مش صعب ان الواحد يقولها بس عاوزة تدريب لأن ما تعودناش نقول كلام حلو تلاحظوا لو رجعنا على اليوم كده لو سجلوا لك كلامك يعني لو حد حط كاسة في جيبك من ساعة ما تصحى لغاية ما تنام وأكد لك هتلاقي ما بتجيبش خمسة في المية مثلا كلام حلو فعلا يعني جربوها كده تراجع الشريط بتاع اليوم كله هتلاقي الكلام اللي قلته حلو قليل قوي مع انه كان ممكن تقول كلام كتير قوي حلو ساعتها هتبقى ماشية بارلل مع سعادتك يعني ايه لو انت مبسوط قوي كلامك هيبقى حلو ولو بتقول كلام حلو هتبقى مبسوط وبتبسط اللي حواليك كلامك بقى كله يعني خلاص مفيش داعي يعني اي كلام من اي نوع تاني يبقى انت بتضيع وقت وبتضيع نفسيتك وبتضيع اللي حواليك ربنا يسوع قال مبدأ جميل قال بكلامك تتبرر وبكلامك تدان إذا كان الكلام عنوان الحب هو نفس الكلام عنوان الكره أو عنوان العصبية أو عنوان الإدانة يعني في خطايا للكلام ملهاش آخر كذب ونميمة وإدانة وزعيق وشتيمة و... لكن في كلام حلو بقى ده اللي احنا عاوزين نركز عليه ومعلمنا يعقوب يقول اللسان نار عالم الاسم هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم يعني اللسان ده لو سبته يولع الدنيا إنما لو ظبطته أنت هتولع الدنيا بطريقة تانية تملى الدنيا حب تملى الدنيا سعادة يا إما تولعها تخليها جهنم يا إما تولعها وتخليها فردوس على الأرض تجيب ملكوت السماء على الأرض بكلامك الحلو هقول لكم عشر أنواع من الكلام الحلو تستغربوا إن الكلام الحلو كتير لكن عادة ما بنستخدموش تصورت إن في عشر أنواع من الكلام الحلو كل كلمة ناخدها في كام دقيقة كده هقولهم الأول أرصهم رص كده وبعدين نمشي فيهم واحدة واحدة كلام أقصد بيه تعبيرات يعني أول نوع كلمة الشكر أو تعبيرات الشكر اللي هي فيها صدق word of thanks كلمة التقدير أو الاعتراف بالفضل appreciation دي كلمة النصح أو الإرشاد أو التوجيه الأدفايس كلمة التحية أو الاحترام كلمة الدعوة الدعوة يعني تدعي لحد كلمة الصلاة يعني هندي أمثلة على كل حاجة كلمة الاهتمام أو الحب ال caring نفسه يعني كلمة التشجيع أو المديح أو الإعجاب كلمة الاعتذار أو التأسف كلمة الوعد أو المساندة support أو ال promise كلمة الحق أو العتاب ناخدهم واحدة واحدة كده إيه وركزوا على قد ما تقدروا عشان يعني عاوزين نشوف كلامنا هيتغير ولا لا أول نوع من الكلام الحلو كلمة الشكر ما ظنش فينا حد يجي له حد يشكره بجد وما بينبسطش فكروا فيها كده يعني ده حتى العيال يعملوا يعني يغلسوا على بعض الشباب لما واحد يعمل جميلة والتاني ما يردش يقول له طب العفو يعني عاوز يقول له يعني قول متشكرين يعني متوقعة يعني أولا ربنا يسوع نفسه بيفرق مع الشكر تصوروا مع أن ربنا لا يحتاج لمجد ولا لشكر لكن في القصة بتاعت لقى 17 الجماعة العشرة اللي كانوا برص عندهم برص وقال لهم امضوا واستشفوا بالجملة كده رجع واحد بس سامري يمجد ربنا يشكر فقال ربنا يسوع تعبير قال ألم يوجد غير هذا الغريب الجنس من يعطي مجدا لله مفيش غير واحد اللي يرجع طب يا رب هو انت محتاج مش مسألة احتياج مسألة دي مبهجة ليه وليه السامري اللي رجع ركع ده وشكر ربنا هو انبسط وربنا يسوع فرح بيه انما التسعة اللي سرقوا العطية وجريوا زي حالاتنا كده ناخد البركات وما نسألش طب ما انت مش سعيد تصور ان كلمة اشكرك يا رب تديك انت بهجة وتخلي ربنا فرحان اشكرك يا رب كلفتك ايه دي وبعدين يستاهل الشكر لو فكرت طبعا مستحق وعادل نسبحك ونباركك ونمجدك و... طب ده كلمة أشكرك دي بتستخسر تقولها طب ما العمر يستاهل الشكر والصحة تستاهل الشكر واليوم نفسه يستاهل الشكر وكل مشوار تعمله يستاهل الشكر إذا أنا بتكلم لسه عن العلاقة بربنا مجرد تقول أشكرك يا رب تلاقي نفسك فرحان وده كمان يريح ربنا لأن في وصية بتقول اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم لما تشكر في كل حاجة ده اللي ربنا عاوزه لأنك لما بتشكر بتشعر بحاجات كتير بالرضا بالثقة في ربنا بالأمان بأن كله تمام بالفرح ودي كلها حاجات حلوة فضائل روحية إنما لما تفقد بس الكلمة دي كل اللي أنا قلته ده راح لا في أمان ولا في إيمان ولا في ثقة ولا في رضا ولا مجرد كلمة واحدة تدعم كل الفضائل دي وتفرح ربنا وتفرحك وكأن ال- الإنسان لما يشكر كتير ربنا يقول له شفتاك يا عروس تقطران شهدا لما الواحد يكلم ربنا بشكر دايما يبقى كده لسانه بينقط شهد وكمان لما يكلم الناس بشكر يبقى لسانه حلو حتى الناس تقول ده فلان ده لسانه حلو ليه لأنه كلامه دايما فيه كده شكر فيه تقدير زي ايه وبرضه بلاش الكلمات المعتادة يعني ايه طب شكرا ايه طب شكرا يعني غير اشكرك جدا او متشكر جدا فاهمين اللي انا عاوز اقوله في كلمات درجة ما تحسسكش بالشكر لما يقول لك ازيك تقول الحمد لله انت ما فكرتش فيها ولا اللي قصادك خد باله منها لانها كلمة درجة لكن لو قلتها بطريقة تانية توصل المعنى فاهمين يعني هي العيب مش في الكلمة هو الحمد لله هي هي أشكرك يا رب بس من كتر ما بقت معتادة لا انت حسيتها ولا اللي قصادك حسها ولا ربنا غالبها فهنا تفنن في اختيار الكلمات اللي تعبر عن الشكر بصدق تقوم توصل حاجة للي قصادك لما تقول له مثلا كتر خيرك سلم ايدك سلم رجلك اه انا تعبتك اي تعبير في شكر بأي تف... تفنينة كده ده مبهج للي قصادك وعلى طول بدل اللي قصادك فرح انت هتفرح دي كده علاقة متبادلة مش ممكن تتكسر ابدا احفظها عشان راجع عليكم يبقى اول كلمة كلمة الشكر تاني كلمة شبهها شوية بس بدرجة تانية كلمة التقدير او الابريشيشن فلاحظوا ان احنا لما نشكر ربنا عادة في أغلب نصوص الكتاب نجيب بعدها كلمة لأنه يعني إيه مثلا اعترفوا للرب أو احمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته لأن مراحمه جديدة كل صباح نشكرك لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا طب إيه الفرق بين أشكرك بس ولأنك سترتنا وأعنتنا هي يعني عاوز أقول إيه تكميل الشكر تفرح أكتر لما تقول لواحد أنا تعبتك لأنك فضيت نفسك ووقفت معايا تعبتك تريح وتفرح كمان فضيت نفسك وتعبت معايا ده كده appreciation ده تقدير يدي كمان فرح أكتر وأكتر واخدين بالكم يبقى أنت بتختار الكلمة وتحبشها وتزود فيها لأن ده هيفرح اللي قصادك والحقيقة غالبا بيستاهل كده لأنه عمل حاجة غالبا مثلا ما تقول لواحد أنا مقدر تعبك أنا مقدر تعبك دي تقدير لما تقول له أنا مش ناسي اللي أنت عملته في تعبيرات كده الواحد عاوز يتعلمها أنا مش ناسي أو فرقت معايا أوي الحركة دي أو متشكر جدا لأنك وتبتدي تقول لأنك إيه لأنك لما تعيدها مع أنه هو عارف أنت بتشكر على إيه بس لأنك لما بتقولها بيبان أنك أنت فارقة معاك فعلى طول تفرح الشخص اللي تعب أو قال كلمة كويسة التقدير كمان له أشكال تاني لما تقول أنا تلميذك أنا اتعلمت منك أنا شفت فيك دي على فكرة الكلام ده مش لازم يطلع بره بيوتنا ده احنا نبتدي من البيوت اللغات دي للأسف العشر لغات دي ممنوعة في البيوت تقريبا يعني نادرا ما تلاقي حد بيستخدم العشر لغات دي أو العشر تعبيرات مع انها مهمة جدا في البيوت تصور لو مرة دخلت لمراتك قلت لها أنا مقدر قوي إن بالك طويل عليا وأنا عصبي كده تهيألي ممكن يحصل لها حاجة كنتش قاصد يحصل لها حاجة طبعا التقدير ده يفرق جدا لما تقول لابنك مثلا انا مبسوط قوي انك انت سبت اصحابك ورضيت يعني تقضي اليوم ده معايا او تعمل التقدير ده مفيد جدا في العلاقات الانسانية ابنك يحس انك وصل لك اللي عاوز يقوله انا سبت اصحابي عشان اقضي معاك يوم مثلا او انا عملت كده عشانك لو ما شكرتش او شكرت على الماشي بيتكبس لانه ممكن يكون فكر كتير عشان يعمل ده وانت ما حسيتهاش ما قدرتهاش انما لما بتتقال وبتتقال بطريقه حلوه قوي بتوصل يعني بتخليه مستعد يعمل عشر اضعاف كده لما ما بتتقالش هيبتدي فاصل بقى هننزل في الاداء كل شويه لما تقول مثلا يا كل ده ده كتير قوي كل التعبيرات اللي من النوع ده تحسس اللي قصادك انه عمل حاجه كبيره حتى على فكره لو ما كانتش كبيره قوي ما انت بتشجع دي هيجي لسه بند التشجيع لكن التقدير مع الشكر كومباينيشن جميل جدا لما تقول اشكرك بكل الطرق وتحط جنبها السبب او التقدير مفرح جدا وينعكس الفرح عليك ثالث نوع كلمة النصح او الارشاد ودي بقى خطيرة لانها لو ما اتقالتش صح تجيب عكس النتيجة لما تقول له مثلا اصلك انت ما بتفهمش 100 مرة قلت لك ده مش ادفايس خالص ولا ارشاد ولا كلام حلو ولا ده تشيله خالص ده ملوش دعوه بالموضوع انما لما تقول مثلا ايه حاول تاني يا حبيبي ما تيأسش حاول تاني ما تيأس ده ادفايس انما الكلمه دي مفرحه جدا ومريحه جدا مفرحه ومريحه لانك بتقولها بطريقه هاديه فيها تشجيع لكن فيها فكره التوجيه ما تيأسش لما تقول مثلا اللي بيتعب دايما بيوصل انت مش بتقول كلام يعني عجبة انما ساعات يبقى ابنك محتاج دي يبقى اللي بيجاهد في طريق الروح محتاج دي محتاج النصيحة دي حتى لو كان سمعها وراحت من دماغه قبل كده النصح لما يتقال في محله وبطريقة مهذبة فيها وداعة مفرح مبهج لدرجة يقول ايه فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني خلي بالكم التعبير يؤدبني بإيه برحمة يؤدبني ده يعني ينصحني ما مش هيضربني يعني أما زيت الخاطي يعني الكلام الناعم اللي ما فيهوش نصيحة مفيدة فلا يدهن رأسي مش عاوزه يبقى في فرق بين الكلام الناعم اللي ما يجيبش نتيجة اللي ما فيهوش فايدة زيت الخاطي مش عاوزه لكن الكلام الناشف أو الكلام اللي فيه توجيه بس بحب برحمة أنا محتاجه ويفرحني إذا لما أقول لك كلمة حتى فيها نوع من يعني التوبيخ الخفيف أو الإشارة إلى خطأ واضح لكن برحمة الكلام ده أنت هيفرق معاك وهيفرحك لأنك هتستفيد منه وهتبقى مقدر ليه بعد كده لما يقول مثلا عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم ده أنت ممكن توعظ نفسك تصور توعظ نفسك مش بس توعظ اللي حواليك اوعظ نفسك الأول لئلا يقص أحد منكم بغرور الخطية لو الواحد ما فضلش ينصح نفسه يفكر نفسه بالصح قلبه بيأسى فأنت تعملها مع نفسك ومع اللي حواليك بودعه لما يقول مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب يعني ممكن تقول آية لشخص صدقوني ممكن تقول آية تنقذ بها إنسان من اليأس أو من الانتحار أو من الضياع آية إنما الآية دي ما أنت بتقول له ربنا بيقول ما تخافش أنا معاك طب اللي أنت ده قلته ده إيه وقلت يعني بس دي هتيجي في الوعد لكن أنت بتقول له آيات مثلا فيها أدفايس صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم جاي بيشكي لك من حد ضايقه قول له المسيح قال لنا صلي للي يسيء ليك انت عملت ايه اديت كلمة حلوة هتفرحه حتى في الاول لو ما حسهاش آه رابع نوع من الكلام المريح او المفرح دعوة او صلوة ودي الحقيقة جربوها وهتفرق جدا معاكم جربوها و... وتعودوا عليها لغاية ما تبقى يعني في لسانكم على طول يعني زي ايه زي مثلا ربنا معاك كلمة سهلة بس الكلمة دي مليانة حاجات حلوة ممكن يكون الشخص محتاجها معناها بسيطة أو تقولها بأشكالها يعني إيه كله هيبقى تمام كله هيبقى تمام دي كلمة فيها رجاء أو ربنا مش هيسيبك ربنا هيحافظ عليك ربنا يفرح قلبك ربنا يخليك ربنا يعوضك ربنا يبارك لك ربنا يحافظ على أولادك ربنا يديك الصحة ربنا يديلك اللي نفسك فيه أي دعوة من الكلام البسيط ده ما حدش فينا ما بيحتاجهاش ده انت ممكن يبقى راجل بلدي يعني في الشارع يدعي لك دعوة تلاقي نفسك ابتسمت لأن الكلمة خبطت فيك حسيت أنا فعلا محتاجها دي ربنا يزيدك حكمة ربنا يديك طولة العمر ربنا يحافظ على بيتك أي دعوة من الدعاوى دي مفرحة جدا وبعدين انت مش بتدعي اهو كلام من ابو بلاش الحقيقة انت بتدعي وانت عندك رصيد من وعود ربنا يعني عاوز اقول ايه على حساب ربنا يا اخي انت خسران ايه انت لما بتقول ربنا معاك ما هو ربنا قال انا معاك خلاص انت مش دافع حاجة مش بتقول له انا معاك انت معاك هنعمل بيك ايه لا ربنا معاك فهو قال انا معك خلاص انت خسران ايه انت بتفكره بحاجة حلوة بتفكروا بيها ربنا معاك هو قال أنا معك لا تخف لما يقول الرب نوري وخلاص ربنا ينور طريقك ده انت ممكن تاخد من كل وعد دعوة تدعيها للي قصادك كأنك بتقول له الآية بس بطريقة غير مباشرة فانت بتنبهه انه عنده كتير قوي لما يقول كل الأشياء تعمل معا للخير انت بتقول له ايه كله هيبقى حلو بإذن الله كل حاجة خير كله لمصلحتك انت مش بتقول غير اللي ربنا قاله كل الأشياء تعمل معا للخير فأنت بتختارها بتقولها بطريقة هذه لما هذه كلها تزاد لكم إيه هذه كلها تزاد لكم يعني كله هيجي لغاية عندك أي حاجة أنت قلقان منها هتوصل لك لغاية عندك من غير ما تتعب فيها هذه كلها تزاد لكم يعني ما تعولش الهم لما تقول لواحد ما تعولش الهم هت... هت... هت... كله هيبقى تمام انت بتقولها لأن عندك ثقة في ربنا والكلام بيوصل للي قصادك النوع الكام خمسة كلام التحية أو الاحترام محدش فينا ما بيفرقش معاه ال welcoming attitude يعني في فرق بين أهلا وأهلان مش كده؟ تفرق أوي أهلا دي يعني امشي التانية يعني أهلا وسهلا يعني اقعد بقى ونحكي هي نفس الكلمة لكن وانت بتقولها بتفرق كتير أوي لما بتبتسم وانت بتقول اهلا وسهلا غير لما بتكشر تقول اهلا وسهلا وممكن تتقال بصور مختلفة جدا والكلمة دي لوحدها مفتاح لحل مشاكل كتير جدا مجرد التحية او الاحترام محدش فينا ما بيفرقش معاه الاحترام يعني تصور معايا جاي لك شخص غلبان ونفسه مكسورة واقل منك كتير قمت مخصوص تسلم عليه مجرد الحركة دي دي مش كلمة حتى دي رفعت 50% من الغم اللي عنده انت ما عملتش حاجة لسه وما قلتش حاجة انما مجرد حتة احترام كده ما تعودش عليها ومن شخص مهم زي زيك فرقت معاه كتير قوي ابتسامة شالت كمان 20% كلمة حلوة شلنا 20 فاضل له 10% غم نشوف بقى الموضوع بقت الحكاية سهلة قوي هتلاقي الكلام الحلو بيحل لك حاجات كتير قوي وبيساعدك انك تفرح وتعيش فرحان بولس الرسول مع مشغولياته وجديته ساعات متصور ان الراجل ده مش فاضي يقول كلام يعني زي, زي بتاع الناس كده عادي يعني الحقيقة كان دايما يقول كلام كده يعني مثلا في في مساوس الثانية يقول أنا مشتاق أن أراك مشتاق انا اراك زي ما تقول واحد وحشتني قوي هو بولس ينفع يقول كده اه ينفع مش فعلا بيقولها من قلبه يقول له مشتاق اشوفك طب دي قد ايه كلمه مفرحه من اب لابنه مشتاق اشوفك هو مش بيقولها مجامله بيقولها عن صدق واكيد تفرح جدا ابنه لما يقول مثلا في فيليبي يقول لهم يا اخوتي الاحباء والمشتاق اليهم يا سروري يا اكليلي ايه الدلع ده كله ده اكيد الناس كانت يعني مش مصدقه روحها لما يقعد بولس الرسول العملاق ده يقول لاولاده انتوا فرحتي انتوا الاكليل اللي هقف بيه قدام ربنا انتوا اغلى حاجه عندي كلام كلام حلو جدا لازم يفرحوا جدا وهو نفسه فرحان لما يقول سلموا على بعض بقبلة بقبلة المحبة القبلة الصادقة دي مفرحة مفروض في طقس قبلوا بعضكم الناس تبتسم في وش بعض الحقيقة ساعات قبلوا بعضكم بعضا دي تبقى صيامي زيادة يعني ما تبتسم في وش اللي بتسلم عليه حتى الكنيسة بتقول لك حس بيه يعني الكنيسة بتسهل عليك وبتفكرك انك تحبه ويحبك انما تلاقي كأنها يعني غلطة في الطقس طبعا في كلام تاني زي نورتنا وشرفتنا وفرحانين بيك كل الكلام ده اكيد له انطباع مبهج على الشخص نوع كمان من الكلام الطيب اللي يجيب فرح احنا كل ده في طريق السعادة او طريق البهجة كلمة الاهتمام والحب الكيرنج ربنا يسوع طبعا كل اللي بنقوله ده ربنا بيقوله على فكرة لو فكرتوا في ربنا يسوع نفسه وهو بيتكلم هتلاقوا مفيش نوع من الكلام ده ما بيقولوش هو دايما لسانه مريح ومشجع وكلامه طيب و... وفيه شكر وفيه appreciation وفيه كل حاجة لما يقول مثلا من يمسكم يمس حدقة عينه قد ايه الكلمة دي فيها caring يعني اللي يمسك يمس عينيا يا كلمة تخلي الواحد يتدلع ويبقى فرحان جدا لما يقول شعور رؤوسكم محصاة شعرايا شعرايا تفرق معايا طبعا كلام مفرح جدا طب انت ليه ما توصلش للي حواليك درجة من هذا الاهتمام ده احنا صدقوني ساعات في علاقاتنا الأسرية الضيقة يفضل الواحد سنين ما يقولش كلمة أنا بحبك لأقرب الناس ليك ويكون ابنك محتاج الكلمة دي يعني بنتك الصغيرة دي لما تاخديها في حضنك تقول أنا بحبك قوي الكلمة دي مهمة جدا مهمة جدا ولو ما سمعتهاش كذا مرة في مرحلة معينة هتجري وراها بعد كده هتدور عليها عند أي حد خسرتك ايه وكلفتك ايه لما تاخديها وتعكسيها كده وتدلعيها وتقولي لها بحبك قوي كلمة اهتمام كلمة حب ده احنا كبار لما حد يقول لي انا بحبك انا بنبسط طب الطفل اللي اللي جعان جدا حب ما هو محتاج وبعدين مش لازم تتقال هي هي تتقال باشكال كتيره انا مشغول عليك انا مهتم قوي بموضوعك انا بصلي لك انا ما انساش لما كنت في الثانويه العامه زمان جه واحد من اساتذتنا الدكتور يسري ليله الامتحان وبدون مقدمات كده قال لي على فكره انا بصلي لك احنا طبعا كنا نعتبر ده عيب يعني نقول انا بصلي لك يعني اي حد يقول لك صلي لي يبقى صلاة القديسين وماله لما تقول أنا بصلي لك الحياة فرقت معايا جدا لغاية النهاردة أشوفه فاكرها لأن واحد قال لي ليلتها أنا بصلي لك بدون مقدمات كده طب ما ده شيء مفرح طب ليه تستخسر تقوله للناس مش بتقوله بقى طبعا بافتخار انك بتعمل حاجة زيادة لا انت بتقوله عن حب لما تقول طمني عليك طب دي كلمة مريحة يعرف ان هو مهم عندك لما تقول انا مستنيك مجرد تسأل على الأخبار حبذا لو سألت على حاجة فعلا حقيقية يعني تصور عندك مثلا الفراش وقلت له أخبار ابنك إيه ده يقعد طول اليوم مبسوط مجرد إنك سألت على ابنه أو عمل إيه في امتحاناته أو الموضوع اللي كنت قلت لي عليه وأنت أساسا نسيت أغلبه بتسأل فيه ده معناه اهتمام كلمة اهتمام كلمة الاهتمام دي تفرق جدا مع الناس وبالذات كل ما كان الواحد محتاجها كل ما تفرق معاه قوي نوع آخر من الكلام الحلو المبهج طريق للسعادة كلمة التشجيع أو المديح أو الإعجاب وخدوها طبعا بمعناها النقي يعني إيه ربنا يسوع له المجد بيشجعنا لدرجة بولس يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني مثلا أرميا كان مهزوز جدا وهو في بداية خدمته قال له ما تقولش أنا ولد أنت كبير طب أنا صغير لا أنت كبير لا تقل أني ولد كلمة تشجيع قال له أنا هكون معاك وأنت هتقف قدام ناس كبار بس أنا هخليها هكبرك آه لما يقول في يقول ليقل الضعيف بطل أنا دي ما تجيش غير لما يسمع من ربنا أن قوتي في الضعف تكمل فتبقى بطل حتى وأنت ضعيف كلنا محتاجين كلام تشجيع كلام إعجاب لما تعمل حاجة حلوة وبعدين واحد يعلق عليها فعلا مثلا الستات لما يطبخوا تبقى مستنية حد يعلق ويا عيني تفضل طول الأكل لا مستطعمة أكل ولا شايفة أكل مستنية حد ينطق وبعدين يقوموا ما حدش ينطق حاجة تضطر بعض السيدات ايه انا احسن واحدة بعمل مكرونة يعني ما مش لاقي حد يقول من كتر ما مش لاقي ابتدت هي تقول وخلاص بتشجع روحها من كتر الغلب ال- الموضوع ده طب انت هتخسر ايه لما تقول الاكل حلو هتخسر ايه لما تمدح وتشجع حاجة اللي قصادك اهتم بيها ابنك الصغير بيرسم رسمة حلوة لما تقول له الله جميلة قوي تفرحه جدا تخليه طول اليوم مبسوط وعنده ثقة بنفسه وانت كمان تبقى مبسوط لانك ساعدته بكلمة هنا فكرة بقى الاعجاب بالاخر وتشجيع الاخر في كل حاجة يعملها اللبس ده حلو الشكل ده حلو الكلمة دي حلوة التصرف ده حلو خلي بالكم احنا بنعرف نقول العكس من غ... واحنا سايبين ايدينا من غير اي مجهود يعني ما حدش فينا بيعمل مجهود عشان ينقض ما حدش فينا بيعمل مجهود عشان يعترض دي حاجات بتطلع لوحدها انما احنا محتاجين نعمل مجهود عشان نتعود نشكر نتعود نقدر نتعود ن- نعجب نتعود نشجع طبعا في تعبيرات الواحد ممكن ي- ي- يحفظ له كام تعبير ويقولهم في الاول كنوع من التدريب بعد شويه تبقى دي روحه فتبص تلاقوا انها طالعه فعلا هو بقى سعيد فمبهج للي حواليه لما تقول هايل رائع انا معجب ب- بكذا انت احسن واحد انا فخور بيك انت متميز مفيش زيك آم، ده اكتر من اللي انا توقعته التعليقات دي كلها تاثيراتها يعني رائعة جدا على النفس البشرية كلمة طيبة أخرى ومفرحة كلمة الاعتذار أو التأسف برضو دي مشكلة عند ناس كتير أوي ربنا يسوع له المجد مش محتاج إن إحنا نتذلل قدامه يعني عاوز أقول ربنا بيحبنا أوي إنما قد إيه بيفرق معاه لما يجي واحد مكسور وخجلان ويقول له أخطأت بخجل يعني بتسيح قلب ربنا بتخليه فرحان جدا العشار مهما كانت حياته ارحمني يا رب انا خاطئ خلاص اللص اليمين اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك خلاص ليه روح الاعتذار دي بت- بتريح تريح الشخص المخطئ في حقه مبهجة مفرحة انما في ناس بتطلع السوري دي بصعوبة جدا اذا طلعت كأنها يعني بتعمل مجهود ضخم مع انه انت ممكن تكون مش قاصد اه بس مش هتخسر حاجة لما تعتذر ونبقى نوع- بندور مين يعتذر الاول طب ما خلينا في الغم الواحد لو قال سوري وريح وقالها من قلبه يعني آه معلمنا بطرس لما بكى بكاء مرا خلت ربنا يسوع يسبق ويقابله اول واحد يوم القيامة الفجر عشان الدمعتين دول لان الاعتذار عند ربنا فرق معاه كتير قوي اول واحد شاف المسيح بعينيه يوم القيامه كان بطرس وما تعرفش حتى اتقال ايه في القعده دي لانها قعده خاصه كده عشان فيها دموع وبتاع لكن بدل في اعتذار لازم يطلع هو مبسوط بطرس وربنا يسوع لما تقول انا اسف جدا لما تقول ارجوك سامحني لما تقول اوعدك هحاول هحاول اتغير يعني لما تقول له انا مكسوف فعلا لما تقول له بلاش تزعل ارجوك يعني ليها تعبيراتها على فكرة ما تحفظش حاجة واحدة وتقولها لا الاجتهاد هنا مفيد ومريح عشان ما تبقاش برضو ايه طب سوري لا ليها طريقته وممكن تقول له كان مفروض ابقى احسن من كده بس ما قدرتش او ما عرفتش او غلطت هنا الاعتذار اللي معاه أسباب ومعاه اتضاع ومعاه أدب مفرح جدا بتريح اللي قصادك وبتحل مشاكل على فكرة ومشاكل ضخمة كمان فاضل كلمتين كلمة الوعد أو كلمة المساندة دي شبه التشجيع شوية بس بطريقة تانية الإنجيل مليان وعود لأن ربنا عارف أن النفس البشرية مهزوزة وضعيفة فمحتاجة كل شوية سبورت محتاجة دايما ما تخافش أنا معاك كله هيبقى تمام طيب بما أننا كلنا نفوس بشرية وضعفانين مع بعض طب ما نوصل الحكاية دي ما نسند بعض فيقول مثلا إيه لأنه قال لا أهملك لا أتركك الكلمة دي مريحة جدا ربنا بيقول مش هسيبك أبدا مش ههملك أبدا ينفع تقولها أنت لحد ينفع ينفع تقولها على قد ما تقدر لما بتقول له أنا مش هسيبك في الموضوع ده أنا هقف جنبك بيفرح بيرتاح وحاول على قد ما تقدر لكن هنا أنت بتدي وعد على قدك طبعا بس مجرد الوعد اللي, اللي ما وراهوش غرض اللي كله حب قد كده مفرح ده في طفل يجي لابوه يقول له قول لي مش هتسيبني شوف ازاي تخيل كان عاوز يسمعها طب يا حبيبي ما انا مش معاك بس هو عاوز يسمعها لانها بتخدر الم جواه بتخدر insecurity جواه عدم امان عاوز يسمعها بودانه قول لي انك هتحبني على طول قول لي انك مش زعلان قول لي ده بيقول ده هو بينطق باللي هو عاوزه وساعات الكبار يستخسروا يقولوا مع ان الطفل بيقولها زي ما هي كده زي ما هو عاوزها بالظبط وتلاقي الكبير برضه يبخل بيها وكأنها يعني فلوس لما تقول مش هسيبك ما تخافش المسيح معاك هحاول بجد هعمل كل اللي أقدر عليه مش هيحصل حاجة وحشة كلمة السبورت نفسه أنت كويس طبعا دي أنا بدخل التشجيع في المساندة لكن هم أكتر من نوع لو فكرتوا فيهم بس كله كلام حلو قول أي حاجة آخر نوع من الكلام الحلو كلمة الحق طبعا لما تيجي تفصل في موقف اكتر كلمة تريح كلمة الحق اوعى تبالغ وتجامل على حساب الحق المبالغة مسموح بها في التشجيع لكن مش في الحق يعني ايه يعني اللي قدامك عمل الشغل نص نص ودي اول مرة قول له هايل انت كده مش غلطان انما اتنين متشكلين وانت شايف في حد له حق عند التاني لو قلت غير الحق يبقى جرحت واحد ويبقى غشيت التاني كمان في نفسه يبقى هنا كلمة الحق كلمة حلوة وكلمة مريحة وكلمة مبهجة لما تكون طالعة بأدب وبحكمة نتائجها دايما أحسن ليه لأنها بتبقى حساسة لأنه فيها حتة زعل ماشي بس لو ما قلتش غير الحق النتائج أوحش مثلا في مشاكل زوجية ساعات تبقى زوجة مظلومة على طول الخط وساعات العكس وبعدين كل مرة الطرف الجاني هو اللي بياكل الكلام هو اللي بياكل القعدة هو بيثبت ان هو مجني عليه مجرد انك تقول كلمة حق لا تتخيلوا تأثيرها على طرف مجني عليه هو يمكن يبقى عاوز بس حد يقول له انت معاك حق انت مظلوم لانه كل الدنيا شايفاه ظالم او شايفاه غلطان هنا الكلمة دي مريحة انك تقول للي معاك انت بصراحة معاك حق في دي انت فعلا مغلوط في حقك دي كلمة مريحة انما دايما تقول له انت غلطان انت غلطان انت ما هو مش قادر يرتاح على كده يدخل فيها كلمة العتاب العتاب فن العتاب بحب بحكمة مريح ومفرح لما تمسك شخص وتقول له انا عندي عليك زي ما ربنا يسوع بيقولها كده عندي عليك انت ما بقتش زي الاول معايا ممكن جدا تلاقيه يقول لك اشكرك على العتاب ده انا انا خدت منه حاجه انا هتعلم منه حاجه انا هستفيد منه حاجه انت فعلا نبهتني انك بتقولها بطريقه متواضعه وحلوه ويفرح ويفرحك لانك دقيته خطوه لقدام انما العتاب بمعنى اللوم والتوبيخ لا ده ما يجيبش نتيجه آه ربنا يسوع كان دايما يقول الحق الحق عشان كلمه الحق بتريح هي دي اللي بتوضح الصح لما يقول مثلا الحق أقول في المسيح ولا أكذب كلمة الحق كلمة مهمة لما تقول مثلا الفضل كله لفلان لما يجي حد يمدحك على حاجة تصوروا معايا الموقف انت اشتركت مع مجموعة في عمل كويس وبعدين حد جاي يمدحك بزيادة و- وتقول بصراحة اللي تعب في الموضوع ده فلان وفلان يوصل له كلمة ان انت قلت فلان ده هو اللي تعب قد ايه مبهجة انك اعترفت بفضله انك ما سرقتش الكلمة الحلوة لنفسك حتى لو مش قصادك بس الكلمة هتوصل يبقى انت عملت جو من البهجة ومن الثقة ومن الحب ومن الأمان ومن الاحترام كل ده بكلمة بسيطة قلتها الفضل يرجع لفلان لما تقول لواحد من غيرك ما كنتش أقدر انت بتقول كلمة حق كام واحد قال لوالديه انتوا بصراحة من غيركم ما كنتش وصلت للي وصلت له قد ايه الكلمة دي ممكن تفرق مع الوالدين مهما كانوا أثروا هو أكيد عملوا حاجات حلوة كتير كام واحد بي- بيفكر يقولها للكبار لما تقول مش هنسى تعبك آه، لما تقول حتى ما اعرفش ساعات تبقى كلمة مريحة صدقوني أنا مرة كان في دكتور كبير وكنت واقف جنبه وأنا بتمرن يعني ودكتور كبير وجاله مريض لافف على دكاترة مصر كلها وعنده حاجة نادرة جدا وبعدين الدكتور ده فحصه فترة طويلة وبعدين قعد كده وقال له أنا عندي إيه يا دكتور؟ قال له يا ابني أنا مش عارف الر- المريض وقف ومد إيده يسلم عليه قال له دكتور أشكرك أول واحد يريحني لأني أنا كنت حاسس كل الدكاترة مش عارفة ومش راضية تقول مش عارفة تصوروا فرقت معاه ازاي قال له يا ابني انا مش عارف دي حاجة نادرة مش عارف هنا الثقة بالنفس بتخلي الواحد يقول كده انا مش عارف لكن ريحت اللي قصادك ليه لان الفتاوي بتتعب الفتاوي الغلط اللي احنا واخدينها ليها دي احيانا تضايق وتتعب طب ما هي كلمة حق بس ممكن تريح اللي قصادك انا في الموضوع ده مش عارف آه، او انا ما كنتش عارف او ما كنتش اقدر او الحقيقة انت مش غلطان استخدام لغة الحق والحقيقة مريح للناس بصوا بقى احنا عندنا كده عشر انواع لو فكرنا فيهم مش مش هنعمل حاجة كل واحد ياخد كلمة من العشرة ويبتدي يتمرن عليه عندكم النهاردة وبكرة عاوزين الجو كله فرايح فيا كلمة شكر يا كلمة تقدير يا كلمة نصح يا كلمة تحية يا كلمة سلوى يا اهتمام يا تشجيع يا اعتذار يا وعد يا حق لإلهنا كل مجد وكرم الأبد آمين